بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم والطريق إلى النجاح أم، واتكلمنا في أكتر من محطة لغاية دلوقتي من ساعة ما بدأنا بنتكلم أول محطة الأساسية والجذور النجاح التوكل على الله سبحانه وتعالى بعد كده تعرف قدراتك انت اللامحدوده عشان ما تتلخبطش بين القدرات والامكانيات ما تتلخبطش بمؤثرات الحياه فعارف قدراتك اللامحدوده وعارف امكانياتك وبتستخدم القدرات في الامكانيات وتحطها في الفعل بتدي لك نتائج مش مبسوط من النتائج ارجع تاني وقيم الفعل اللي انت حطيته ما تقولش انا واتكلمنا لو قلت انا وحطيت وراها اي حاجه سلبيه وكررتها اكتر من مره هتصبح اعت- اعتقاد ولو كررتها اكتر من مره هتبقى برمجه راسخه تطلع تلقائيا لان العادات بتتكون كده مجرد فكره كررتها اكتر من مره ربطتها باحاسيسك اتخزنت وبعدين تطلع تاني وبعدين هتضايقك عشان كده خد بالك ما تقولش الانا وتقول حاجه سلبيه وبعد كده بدأنا نتكلم على المفهوم الذاتي قلنا المفهوم الذاتي الإنسان من أول ما جه في الحياة هو ما عندوش أي إدراك لأي حاجة إطلاقا عنده إدراك السمعي مجرد ما تحصل حاجة يبص عليها السمع موجود لكن ما عندوش معنى ليها عشان كده اتعلمنا أسماء الحاجات وبعدين معناها فالإدراك ادانا معنى والمعنى خلينا نفكر فيه والتفكير ده ادانا تركيز والتركيز ادانا الاحاسيس والاحاسيس سببت السلوك والسلوك بتسبب النتائج عشان كده الادراك في منتهى القوه انك تغير ادراكك الحقيقه ممكن تغير حياتك بحالها وكلمنا من الادراك وانواعه والمفهوم الذاتي له ثلاث اصناف اساسيه له ثلاث جذور اساسيه انه مكتسب مكتسب من من سبع اماكن مختلفه من الاب والام من المحيط العائلي من المحيط الاجتماعي فاكرين انا بس بعمل مراجعه بسيطه وبعدين النهارده ان شاء الله أم، نكمل لغايه ما نوصل للجزء بتاع العادات طالما مكتسب يبقى ممكن نقدر نغيره ومنتظم انه عاوز يطمن عليك انك مطيه الامان والضمان انك لو فكرت تغير شغلك تلاقي نفسك متضايق لانك في الامان والضمان اللي انت فيه عاوز تستمر عليه متاكد عندك شغلك وعندك فلوسك وعندك حالك فلو خرجت من حيز دي بتخرج بالمكان بالحاجه الثالثه اللي هي الديناميكي الجزء الديناميكي اللي فيك هو النشط هو اللي عاوز يتحسن عاوزك تتغير وتنمو وتتغ... وتبقى اقوى والمشكله بين الجزء المنتظم والجزء الديناميكي هي كل المشاكل النفسيه اللي موجوده للعالم لانك بتحاول تعمل حاجه وبعدين ترجع تسيبها تحاول تنزل وزنك وبعدين ترجع تاني زي ما كنت تحاول تبطل التدخين وترجع تاني زي ما كنت وده بعدين بيحسسك بالفشل عشان تقدر تخلي الديناميكي منتظم والمنتظم ديناميكي يبقى تغيير وتغيير يكون تغيير تدريجي واحده واحده عشان الاثنين يكونوا مع بعض ومن هنا اتكلمنا على اصناف الادراك قلنا ان في الادراك اللاواعي ادراك لاواعي ازاي انت فكرت في حاجه وادركتها وعملتها اكتر من مره اصبحت عاده فبتطلع تلقائيا اصبح ادراك لاواعي زي مثلا التدخين تلاقي نفسك بتدخن من غير ما تفكر من غير ما تفكر انها ايه ممكن تسبب لك ايه فمعظم الناس ماشيه في العالم اكنها اكنها نايمه لكنها ما بتصحاش غير لما تحصل حد تحصل له مصيبه يكون بيدخن مش عاوز يروح هو مش عاوز مش عاوز يروح المستشفى مش عاوز يقول عندك سرطان في الرئه وشاف حاجات كتير بتحصل وشاف ناس بتموت قدامه من التدخين ومع ذلك برضه مش عاوز يبطل لان ما حصلتلوش هو فتبص تلاقي الانسان عايش بط- بطريقه لا واعيه بيتصرف بطريقه لا واعيه يستخدم الغيبه من غير ما يفكر بيستخدم النميمه من غير ما يفكر بيعمل حاجات سلبيه من غير ما يفكر يتعصب من غير ما يفكر يضرب اولاده من غير ما يفكر يقول لمراته عليا الطلاق من غير ما يفكر الزوجه فلوس لا الحاجات دي كلها لما بتحصل دي اللي انا بسميها الحياه اللاواعيه اللي نسبه كبيره جدا جدا منها التلقائيات دي سلبيه مجرد ما تكتشف ان عندك حاجه سلبيه وما تعملش فيها اي حاجه اصبح ادراك سلبي ما بتعملش حاجه انت عارف انها سلبيه لكن مخليها زي ما هي وهتزيد فتبص تلاقي نفسك عايش باسلوب سلبي وانت عارف لكن عارف يكون انسان مطنش كده مش عاوز مش عاوز مش عاوز يسمع بيمحيها طب بص تلاقي ناس بكلم ناس عن التدخين وعارف انها غلط وحرام ولو مات اللحظه دي معاه سيجاره مصيبه ومع ذلك برضه يروح مولع سيجاره ناس تقول لك اه والله عنده حق يا راجل آه، عارف مش احسن من السيجاره بس لو مت بيها هتروح في داهيه لان السيجاره حرام لا تبقى عارف كده كويس فده الادراك السلبي اما الادراك الايجابي بتبقى عارف انت بتعمل ايه وبتاخد كل الاساليب اللي انت تعرفها ولا ما تعرفهاش بتستخدم كل اللي تقدر تعرفه عشان تعمل تغيير ايجابي في حياتك ولا انت عرفت ليه طالما عرفت حاجه اصبحت عندك مشكله كبيره لان الله سبحانه وتعالى حاسبك اكتر عليها كمان قبل كده لم تدرك دلوقتي اصبحت بتدرك اصبحت عارف انها غلط والادراك ده في الحالات دي ما بتعملش بيه حاجه فده التغيير اللي هو الادراك الايجابي بعد كده عندنا ادراك القوه اللي بتتحكم في الانسان الالم والسعاده ان اي حاجه تربطها بالسعاده حتى ولو سلبيه هتروح لها واي حاجه تربطها بالالم حتى ولو ايجابيه هتبعد عنها وبعد كده عندك الادراك بالقدرات والامكانيات قدراتك لا محدوده الامكانيات اللي انت بتتعلمها في الحياه تجاربك وخبراتك واللغات اللي تعرفها والدراسات وسفرياتك دي امكانياتك اما القدرات اللي اداها لك الله سبحانه وتعالى المخ والعينين والجسم دي قدراتك اللي محدوده ليس لها حدود ربنا سبحانه وتعالى خلقك في احسن تقويم فدول ما تقولش انا وبعدين تقول فاشل لان دول مش فاشل مش معنى كده لما تقول انا فاشل معنى كده ان انت والكبد والطحال والرئه وكلكم فاشلين فطبعا ده مش مظبوط انت تقول انت بتقول فشل ليه عشان في نتيجه مش عاجباك فلما النتيجه مش عاجباك اديها حقها ولما تيجي تفكر في مثلا مشكله حصلت لك في الحياه حط المشكله في الحيز الصح بتاعها لما تقول للمشكله بحالها وانا عندي مشكله وانا مكتئب العقل البشري بيديها لك في المكان والزمان والماده والطاقه اصبحت اكبر من الدنيا هيدي لك احاسيس قدها هتلاقي عندك احاسيس عميقه جدا لكن لما تحط الامور في موقفها السليم في موقعها السليم تديها حقها بالظبط عندك مشكله فكر في المشكله هي مش انت بحالك المشكله انتوا عارفين لما حد يفقد مثلا شغله ده سبب من الاسباب يخلي حياته بحاله تتاثر روحانيا يتاثر وشخصيا يتاثر ونفسيا يتاخر من كل ناحيه طب هو الشغل ده انت جبته منين ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيه ايه اللي انت اتعلمته من اللي حصل اتعلم وقيم وعدل وحسن نفسك وتوكل على الله سبحانه وتعالى ان الله يضيع اجر من احسن عملا والله يحب المتوكلين فانت بتمشي بهذا التوكل بهذه الروعه وما تخافش توقع الاجابه ربنا وزع رزق ربنا عاوزك تشتغل عاوزك تتعب وقول اعملوا فسيرى الله عمركم ورسوله والمؤمنون وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل انا شخصيا عايش بدول لان بره وانا عايش بره ياما شفت 30 سنه بره شفت كل الالوان لن تتخيلها اللي حصل لنا مش انا بس اي حد نجح في اي حته ما عندكش فكره تعب قد ايه عارفين لما اجي افكر مثلا بره والت ديزني عشان خاطر يعمل ديزني لاند الراجل ده فلس فلس سبع مرات عارف يعني ايه تفلس سبع مرات يعني البنوك ما تتعاملش معاك ولا حد يتعامل معاك خمس سنين يعني لازم تدفع كله كاش كله كاش ومحدش يتعامل معاك لانك مفلس احسبها في سبعه عارف هنري فورد فلس ثمان مرات ما فيش حد في الدنيا ناجح الا لما لازم يدفع الثمن للنجاح ده كان وقت من الاوقات ولد مع ابوه الاب مطلعه عشان يطلع على برج عالي وفي اسانسورين وكلهم مستنيين وفي عالم ضخمه كتير قاعدين مستنيين اربع ساعات فالولد قال لابوه بابا انا عاوز اطلع بسرعه قال له طب تعالى معايا وبدا يطلع على السلالم فقال له بابا على السلالم ده في حوالي 1500 سلمه قال له بالظبط كده هتطلع سلمه سلمه وهو ده الطريق النجاح يا ما تستنى مع الناس دول كلهم وانت وحظك بقى الاسانسور هيبدا امتى فالنجاح نفسه طول ما انت ماشي فيه هتاخد سلمه وبعدين تطلع سلمه تانية وطول ما انت ماشي في الطريق هتلاقي مثلا في انشاءات او هتلاقي مطب هتقع فيه وبعدين تاخد بالك وتتعلم منه وتكمل تاني لكن معظم الناس يروح واقع في المطب ويستنى هناك وبيقعد يشتكي طب ما تخرج وتتعلم منه وتبعد عنه وبعدين تعلم غيرك ان ما يقعش في المطب ده هي دي الروعه عشان كده اليابانيين قال لك ازاي لما تقع ثلاث مرات اقف اربع مرات لو وقعت اربع مرات اقف خمس مرات لو وقعت خمس مرات اقف ست مرات لغايه امتى لغايه ما تحقق هدفك طالما عندك هدف ونفسك فيه عارف ممكن تحققه عارف لا يغضب الله سبحانه وتعالى عارف ممكن يساعدك ويساعد الآخرين بتسيبه ليه لازم الالتزام والإصرار وفي نفس الوقت الانضباط دلوقتي هذا الإدراك اللي احنا اتكلمنا فيه بالتفصيل أخدناه بعد كده وبدأنا نمشي شوية شوية لغاية ما بدأنا نتكلم في القيم وقلنا ان القيم هي اللي بتعرفنا الفرق بين الحلال والحرام الصح والغلط هي السبب في الدوافع والدافع هي السبب في الحماس والحماس هو السبب في السلوك فتبص تلاقي واحد يقول لك انا اشتريت كتاب وعندي حماس عالي وبعدين سبت الكتاب يا اما رحت امسيه ولا دوره وكان عندي حماس عالي ولقيت نفسي حماسي نزل لان القيمه اللي عندك مش واضحه لو عرفت القيمه اللي انت عاوزها بفرض انت شريت كتاب تقول قيمه بالنسبه للتعليم بالنسبه لي ان انا احسن حياتي وقررت ان انا احسن حياتي فاديت لك دافع والدافع بسيط لقيت عن الح... لما لقيت الكتاب خدته اتحمست لقيت اسم الكاتب او شكل الكاتب او اسم الكتاب ورحت واخده تبص في الفارس ادالك حماس اكتر وبعدين تحديات الحياه ممكن تخليك تشيل الكتاب ارجع للقيمه ايه القيمه ان انا عاوز احسن حياتي عاوز اكون افضل ودي ممكن تساعدني على ثقه في النفس لما تيجي تفكر بهذه الطريقه هتبص تلاقي ان القيم في حياتك اصبحت واضحه لان انت عارف من اهم ثلاث حاجات بالنسبه للجزء الشخصي اللي هنتكلم فيه ان شاء الله النهارده هو القيم العليا والرؤيه الواضحه والاعتقاد الذاتي الثلاثه دول اللي مش موجودين في الركن الشخصي في حياتك مش هتعرف تنجح فيهم الثلاثه دول لازم يكونوا موجودين وبعدين اتكلمنا بالنسبه للقيم انهم متقسمين الى سبع اركان الى سبع عارف انا بسميهم اركان قيم والجزء الاولاني او القيمه العليا الاولانيه هي الجزء الروحاني واتكلمنا عليها شويه قلنا انها منقسمه الى كذا قسم اول حاجه الحب اولا حب الله سبحانه وتعالى انك بتحب المولى عز وجل من غير من غير شروط من غير من غير ما تطلب حاجه حب حب تام ربنا عارف انت عاوز ايه انت عارف ان يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اين المتحابين في جلالي اليوم اظلل عليهم يوم لا ظل الا ظلي وانت لما تكون بتحب انسان في الله اتنين بيحبوا بعض في الله واجتمعوا في حب الله ما اجتمع اتنين في حب الله الا ودخلوا الجنه وعلف حتى في المسيحيه ما اجتمع اتنين في حب الله الا وكان ثالث ثالثهم الله سبحانه وتعالى عارف شوف الروعه لانك مجرد ما تقول انا بحبك يا رب العالمين وانت عارف اللي في قلبي وانت عارف اللي جوايا وعارف اللي في صدري وعارف انا بحبك بدون شروط ربنا سبحانه وتعالى بينظر لك النظره بتبصاله اكتر مما تتخيل عشر مرات فربنا يدي لك اكتر واكتر وبعدين تتوكل عليه وتتقيه من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب يبص من حيث لا يحتسب هتلاقي عندك روعه جالك من كل ناحيه لانك ماشي في حياتك بحب لله سبحانه وتعالى وعارف انك في يوم من الايام هتكون بين ايدين فجاهز بتجهز نفسك فاول حاجه حب الله سبحانه وتعالى بالنسبه للحب تاني حاجه تخيل ايه حبك انت لو انا ما اعرفش احب انا ما اعرفش احب نفسي هحبك انت ازاي زي ما قلت لكم المره اللي فاتت لو انا عاوز ادي لك 12 تفاحه وانا ما عنديش تفاح هدولك ازاي لازم اشتريه فلو انا ما اعرفش يعني ايه حب انا ما بحبش الهديه اللي اديها الله سبحانه وتعالى هحبك انت ازاي مش ممكن اقدر احبك من غير ما اعرف انا اتحب الاول فلو ما عنديش حاجه جوايا مش هديها لك واحنا عندنا مثل بيقول فاقد الشيء لا يعطيه لو انا ما اعرفش يعني حب وانا عارف ازاي الحب جوايا وببعت لك هذا الحب مش هعرف حتى اتحب وحكايه الحب دي صعبه جدا عند بعض الناس ما بيعرفش يقول لحد انا بحبك صعبه ما بتخرجش فكر فيها هل انت من النوع اللي يقدر يقول لزوجته انا بحبك او زوجها تقول لزوجها انا بحبك الحب تقولها بسهوله تقول لاولادك انا بحبك ما بتطلعش ب- عارف ما بتطلعش لان ما تعلمش على كده انت بتتدرب عليها دي لكن عارف لما تيجي تقول للناس انا بحبك في الله هتلاقيها بسيطة جدا لما تقول لولادك أنا بحبكم، بابا بيحبكم قد إيه؟ أنا اللي قربني أكتر من ولادي من بناتي هي الكلام البسيط ده، الحضن، علمتهم من صغرهم إن يجروا عليا ويحضنوني، لأن الحضن بيديه بيديهم أمان، بيديهم ضمان، وبعدين في ودنها تقول أنت لسه عارفة كويس قوي إن بابا بيحبك جدا. فتبص تلاقي إنها بتقرب منك أكتر وأكتر وتبقوا أصحاب، هو ده اللي يخلي بص تلاقي الحب، فأول حاجة حب الله عز وجل ورسوله. بعد كده على طول حب هديتك الهديه اللي انت خدتها ربنا جعلك عارف خلقك في احسن تقويم فانا بحب يا رب هديتي زي ما انا زي ما انا طول ما انت ماشي بعد كده حب مين بعد كده الاب والام بابا وماما حد يقول لك لا الاب والام الاول هتلاقيها مش مظبوطه يوم القيامه كل واحد بيجري على نفسه هو الاول حب الله سبحانه وتعالى رسوله وبعدين تعرف انت زي حب وبعدين تبدا تبعت الحب للعالم الاخر اول دول هم بابا وماما مهما عملوا مهما عملوا مهما حصل منهم علشان كده حب الوالدين وتبدا تديهم وتعطف عليهم وتحبهم من غير شروط وتبقى عارف كل ما تحبهم اكتر يحبوك اكتر يكونوا فخورين بيك اكتر ويهتموا بيك اكتر وتبص تلاقي حياتك عارف ويدعوا لك لان ربنا سبحانه وتعالى وصانا بيهم عارف ازاي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه و وبالوالدين احسانا زي ما تقول اشهد ان لا اله الا الله و وان محمد رسول الله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا فبتحب الوالدين من كل قلبك وفي خلال لحظات هنرجع من البريك وهنكمل في الجزء الروحاني وبعد كده هنكمل في الجزء الصحي اللي معظم الناس بتهمله وبعدين هنتكلم في الجزء الشخصي وبعدين العائلي والاجتماعي والمهني والمادي وازاي نربطهم كلهم وبعدين ازاي نفتكر ونكون متزنين في السبعه دول وهقول لك على روابط سريعه تخليك تفتكر تكون ازاي متزن في السبع اركان دول فما تروحش كده ولا كده خليك معايا عشان الذاكره متتابعه لو رحت تعمل حاجه تانية هتكسر الذاكره هي لحظات خليك معايا وهنرجع تاني في الطريق الى النجاح وكنا بنتكلم على على الجزء الروحاني اللي هي القيمه الروحانيه وقلنا ان اول حاجه هي الحب اولا حب الله سبحانه وتعالى ومن حب الله سبحانه وتعالى ورسوله بعد كده حب هداياك زي ما انت في ناس كتير جدا لما يقول لي حب النفس دي انانيه ومش انانيه انت لو ما تعرفش تحب ودانك وعينك وشكلك ومناخيرك وبتاع دي ضعف في التقدير الذاتي دي مشكله كبيره جدا لان لما توصل انت طالما انا ما بحبش نفسي ما عندكش فكره عن المشاكل النفسيه والمعنويه والشخصيه لما تيجي تبص تلاقي على التقدير الذاتي عشان كده التقدير الذاتي منقسم لاقسام اول حاجه فيها التقبل الذاتي فلو مش متقبل نفسي زي ما انا بحب نفسي زي ما انا دي ملهاش دعوه بسلوكياتي لكن انا بحب هديتي زي ما انا بالظبط ومن هنا حب الوالدين حب الوالدين بتحبهم عارف بتحبهم من قلبك وبتعطف عليهم حد يجي يقول لي انا مخصم بابا ولا مخصم ماما انا في وقت من الاوقات كنت في امسيه مخصوص عملتها اسمها قوه الحب والتسامح لقيت الناس مش عارفه تسامح لان معنى يعني هنتكلم عليها برضو كمان شويه التسامح عارف لو مش عارف تسامح انت اكتر واحد تعبان لان كل ما تفكر في الشخص انت نفسك هتتعب لانك دخلته جواك بطريقه سلبيه فكل ما تفكر فيه في الوقت ده طاقتك كلها ملخبطه واحاسيسك سلبيه وبالاحاسيس دي مش هتعرف تحقق حاجه فانت خسران انت شخصيا فاسهل وارخص وهتكلم عليها بعد كده ليه اسهل وارخص انك تسامح اول باول غير كده من لا يغفر لا يغفر له انت عاوز ربنا يسامحك سامح عباده فتبص تلاقي هنا الناس مش عارفه عملت حاجه اسمها قوه الحب والتسامح ولفيت بيها حوالين العالم لفتره وكانت سبحان الله يعني حسيت ان حاجه جوايا بتقول لي لازم تعمل حاجه الناس تكون روحانيه الناس تستفيد بيها وفي يوم كان عندي امسيه اسمها قوه الحب والتسامح كنت في بلد من البلاد العربيه وكان في اكتر من 3000 شخص موجودين في الصاله وبعدين واحده قالت لي يا دكتور ممكن اقول لك حاجه قلت لها اتفضلي مع ان في الامسيات ما فيش كلام لان بتبقى سريعه قالت لي انا مخاصمه بابا بقالي 10 سنين قلت لها ولا هكلمك روحانيا ولا هكلمك نفسيا ولا هكلمك اجتماعيا ولا هكلمك في اي علم هسالك سؤال واحد بس ما وحشكيش بابا ما وحشكيش قالت لي جدا قلت لها طب هتعملي ايه قالت لي اصل حاولت اكلمه وقفل السكه قلت لها دلوقتي هتعملي ايه قالت لي هتصل بيه بس لو قفل السكه قلت لها اتصل بيه تاني ولو قفل السكه اتصل بيه تالت ورابع وخامس وسابع ولو ولو رفضك بالرفض استورد رفض من بره عشان يقفلها في وشك ما تسيبوش اطلاقا غير لما تيجي بيه هنا وتيجي وراحت خارجه وراحت رافعه ست- سماعه التليفون وكلمته في التليفون قالت له بابا اول حاجه قالها لها لا وحشتيني يا حبيبتي ضيعوا عشر سنين من عمرهم عشان ايه لو حد فيهم مات في الوقت ده اتحرم من بنتي عشر سنين تتحرم من ابوها عشر سنين ليه هو في ايه انت عاوز ايه وبعدين جابته وجت والراجل وهو واخد بنته في حضنه بيقول لي مش عارف أشك- قلت له ما تشكرنيش انا دي هديتنا من الله سبحانه وتعالى الناس كلها قاعده بتبكي لان واخد بنته في حضنه ما شافهاش عشر سنين وبقى عندها ثلاث اولاد صغيرين هو فرحان بيهم فرحانين بجدهم حب حب الوالدين إيه اللي ممكن يزعلك من بابا وماما انا في وقت من الاوقات مع ان والدي الله يرحمه توفى وكان بيهتم بينا جدا وبيحبنا جدا هو كان مين مح- يعني التربيه نفسها صعبه لانه بيربينا باللي هو تعرف اللي يعرفه لو يعرف اكتر كان يدي كان ادانا كان سخي جدا بيدينا كل حاجه وبني جوامع هو كان كان عصبي شويه الله يرحمه المهم جه في مرحله كنا يوم جمعه وانا كنت بطل مصر في ال ping pong وراح مديني 10 جنيه وقتها 10 جنيه كان مبلغ ضخم ضخم يعني قال لي انزل فكهم لي نزلت كنا الساعه 10 الصبح رجعت له الساعه 10 بالليل قلت له مفيش فكه ما لقيتش فكه وبالخمس صوابع والطراخ كان عندنا فيلا في اسكندريه رحت واقع من الدور الثالث دراعي الشمال تقريبا اتشرخ وما عرفتش اسامحه ما عرفتش اسامحه مات وسافرت انا بره وبقيت مدير عام وكبرت وعندي اولاد مش عارف اسامح دي اطلاقا وبعدين مره كنت في هاواي وقتها كنت بدرس master clinical hypnotherapist اللي هي التنويم بالايحاء الاكلينيكي اللي هو العلاجي وانا هناك شايفيني تعبان فجالي دكتور بول كارتر قال لي مالك قلت له والله في حاجه جوايا كده بقالي سنين مش عارف اخلص منها فعمل معايا حاجه معينه اسمها kinesthetic shift ازاي تعمل shifting للاحاسيس وارتحت ويومها بالليل وانا نايم جالي والدي الله يرحمه في المنام قال لي يا ابني انا عمري ما كنت عاوز ازعلك لا انت ولا اخواتك كنتوا انا بحبكم اكتر مما تتخيلوا لكن انا بعرف يعني انا خايف عليك وبعدين يعني فكر فيها هتلاقي انت كنت غلطان لكن انا عمري ما قصدت وعايزك تسامحني ولقيت نفسي طول الليل وانا عمال ابكي وحشني وحشني ومن وقتها قدرت ان اريح نفسي واصبح بقى في زي ما يكون علاقه بين الارواح فكنت بشوفه من وقت للتاني يجي لي في المنام وكان يجي يقول لي تعالى زورني تعالى زورني وكنت اروح ازوره عارف ضيعت وقت على الفاضي لما كان عايش طب هو مات دلوقتي لما اكون في سني نفسي يكون حواليا نفسي لما كان موجود كنت زعلان منه وبعدين بصيت لا وانا كنت السبب فلما الواحد يجي يفكر ايه اللي زعلك من بابا وماما ده انت تحضنهم وتحبهم وتبوس على ايديهم ما تسيبهمش اطلاقا دول دول بابا وماما عندك اب واحد وام واحده ما عندك كتير هم واحد كل واحد فعارف حبهم من ما تقولش انا زعلان من بابا ولا زعلان من ماما هو كل عاوز عاوز يكون فرحان بيك وفخور بيك شوف انت بتعمل ايه وصلح نفسك وبعدين من هنا ابص الاقي بعد حب الله ورسوله وبعدين حب الهديه اللي اديها ربنا ده وبعدين حب الوالدين بعد كده احب اخواتك عارف انا بلاقي مثلا اخوات كتير مخاصمين بعض اللي مخاصم اخوه بقاله ثلاث سنين انت عارف ان عندنا حرام حرام مش مش عيب حرام تخاصم حد اكتر من ثلاث ايام دعائك ما يطلعش فوق راسك ده اللي مخاصم اخوه ودي مخاصم اختها وده مش عارف بعد عن ايه ما حرام انت مش عايز تخش الجنه وبقى عايز تعمل ايه انت فاكر انك عايش على طول الجيران بس اللي بيموتوا ما انت لازم هتحصل لك ده انت لازم ميت ميت اكيد انت واللي قبلك واللي واللي جايين كله ميت دي ترانزيشن عارف يعني ايه يعني تحول من تحول من ع... من من حياه لحياه لحياه وهكذا فلما توصل لمرحله تلاقي نفسك انت وصلت لهذا الضياع هتروح في داهيه فغير كده ان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وعاوزك تسامح عباده فمن لا يغفر لا يغفر له تعرف في اخين اخين كانوا صغيرين ابوهم كان بيحبهم جدا الاثنين وبعدين هما بيكبروا والراجل بيكبر وكان عنده مرض خطير فهو على فراش الموت جاب اولاده كانوا كبروا وقال لهم يا اولادي انا عندي ارض هكتبها لكم انتوا الاثنين عيشوا فيها وكلوا من خيرها ان شاء الله واتفقوا الراجل مات والاخين اشتغلوا مع بعض كذا سنه اتجوزوا وجابوا اولاد اللي حصل انه في يوم من الايام الاخ الصغير راح لاخوه الكبير وقال له تعرف انت مولود قبلي وانت اكبر مني بست سنين وخدت كتير من خير الارض دي عشان كده من حقي انا ان انا اخد فلوس اكتر منك واخد جزء اكبر منك من الارض فالاخ الكبير قال له ثانيه واحده بقى لو عايز تتكلم في التوزيع انا جيت قبل منك وانا اشتغلت في الارض قبل منك وتعبت فيها فانت مش من حقك حاجه انت جيت على الجاهز كده جيت على السليم فلو حد عايز توزع فالمفروض ان انا عندي على الاقل تلتين الارض اختلفوا وبعدوا عن بعض وخصموا بعض سنتين وفي يوم من الايام كان في نجار معدي والنجار معدي كان الاخ الكبير موجود فالنجار بيعرض خدماته فالاخ الكبير قال له ايوه انا محتاج لك قال له محتاج لي في ايه قال له عايز اكتب لي سد بيني وبين اخويا مش عايز اشوفه فالراجل قال له طب محتاج الشغل ده كله في قد ايه قال له عندك يوم كفايه قال له كفايه جدا فالاخ الكبير قال له انا نازل وسط البلد اتسوق اشتري حاجات للارض لما ارجع تكون خلصت فهرجع على اخر اليوم هقعد بره 8 ساعات قال له كون خلصت ان شاء الله الاخ الكبير رجع لا الراجل النجار عمل شغل في منتهى الجمال بس بدل ما يبني سد بنى كوبري بين الاخين فالاخ من غير ما يتكلم بيتقدم بيمشي هو بيمشي وصل لغايه وسط الكوبري واخوه راخر بيمشي وجا من وسط الكوبري الناحيه الثانيه والاثنين اتقابلوا ولما الاثنين اتقابلوا بصوا لبعض والاخ الصغير قال لاخوه الكبير تعرف انت وحشتني جدا وانا اسف وعايزك تسامحني انا بحبك اكتر مما تتخيل وانت عندك حق انت الكبير خد الارض فالاخ الكبير قال له لا بالعكس انا بحبك جدا انا ربيتك وانت صغير ساعدت في تربيتك ولو عاوز اكتر خد انت اكتر لان انا بحبك اكتر من الارض دي فالاتنين حضنوا بعض والحب مشترك بينهم الاتنين وكملوا وبعدين لاحظوا الراجل النجار قاعد وهو بيبكي من الفرحه قال لهم مش عارفين نشكرك ازاي على اللي انت عملته ممكن تقعد تشتغل معانا قال لهم لا لازم امشي قالوا له ليه قال لهم عشان عندي ثلاث كباري هبنيهم النهارده شايفين الروعه الحب الحب انت عارف لما تحب كل حاجه ايجابيه حصلت في حياتك حصلت من طريق الحب كل حاجه سلبيه حصلت من الغل من الذات السفلى الذات السفلى هي اللي تغل هي اللي تكره هي اللي تحزن هي اللي تقارن هي اللي تشك هي اللي عندها احباط هي اللي عندها اكتئاب هي اللي تنم هي دي الغيبه دي الذات السفلى عايزه تتغذى ده اللي دي نفس الاماره بس فلازم تاخد بالك من ده فهنا حب الله سبحانه وتعالى ورسوله حب هداياك ربنا اداها لك زي ما هي حب الوالدين حب اخواتك حب الناس انتوا عارفين حب الناس انا في يوم من الايام يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كان اسمي بدا ينتشر شويه في العالم فكنا في مونتريال في وقت وبعدين كلمتني واحده ست اسمها ايفيلين ايفلين كانت منطقه موجوده اسمها درامانفيل وكلمتني يا الدكتور لازم تيجي عندنا وعايزينك والناس بتحبك جدا وهات شرايط على قد ما تقدر على الاقل ب 20000 دولار قلت لها ايفلين انت متاكده 20000 دولار دي فلوس كتير انا وقتها ما معيش انا الفلوس دي قالت لا تعالى ده انت هتبيعهم واكتر فرحت مكلم المطبعه قلت له ايه رايك تطبع لي 20000 عشان خاطر عايزين قال لي الراجل يعني دي فلوس كتير جدا فقلت له ثانيه واحده خليني احطها لك على التليفون معايا قلت لها ايفلين لو سمحتي المطبعه بس عايز يتاكد انت متاكده هنبيع ال 20000 كلهم قالت لي كلهم كلهم واكتر كمان هات ما تخافش قلت له طب ميرسي جدا رحت قافل فكلمته قلت له ايه رايك قال طب هطبعهم لك طبعا اهم هي كانت قالت لي عقد هيجي لك في ال في, ال في البريد استنيت اسبوع ما فيش عقود استنيت اسبوعين ما فيش عقود 20000 فلوس هتخرب بيتي بعد الاسبوعين رحت رافع عملت التليفون واتكلمت عندهم هناك hello how are you ازيكم يا جماعه اخباركم ايه يعني فين ايفلين الراجل قال لي واحد من اللي برضه كان مدير مكتب قال لي انت ما تعرفش قلت له ما اعرفش ايه قال لي ايفلين قلت له مالها قال لي ماتت قلت له ماتت عارف لما حد يموت تقول الله يرحمه قلت له يخرب بيتها ايه ده ماتت طيب ما سابلكوش حاجه عني ولا قالت لكم حاجه عليا ولا حاجه ولا 20000 اعمل فيهم ايه دول اشربهم اعمل فيهم ايه وطبعا بصيت للراجل- الراجل بتاع المطبعه جاي لي وجايب لي 20000 دولار نسخ بيقول لي تحب تسمعهم سيادتك كلهم بقى ولا ايه يعني ادفع بقى ادفع اخذت مني سنه عشان خاطر لكن سامحتها لانها بحبها في الله سبحانه وتعالى ست ماتت بدل ما تقول الله يرحمها قلت الله يخرب بيتها لا انت بتفكر في نفسك انت الاول فتبص لاقي المصيبه اللي انا كنت فيها في وقتها ومن هنا بتحب الناس في الله سبحانه وتعالى بتحب الناس في الله سبحانه وتعالى انت عارف بعد كده عارف ريح نفسك انت لما تاخد هذا الحب الرائع هتبص تلاقي حياتك اسهل حياتك رائعه حياتك مرتاحه وهو ده الحب اللي انا بتكلم عليه هو ده الحب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عليه هو ده الحب الرسول عليه الصلاه والسلام اتكلمنا عليه هو ده الحب اللي سيدنا عيسى قال لنا عليه وسيدنا موسى قال لنا عليه وسيدنا ابراهيم هو ده الحب الحب اللي هنا عارف كلمه الحب دي يعني كل حاجه كويسه في حياتك جايه من طريق الحب انت عارف الحب بيخبط على الباب الشك فتح الباب الحب ملقاش حد لان مش ممكن اطلاقا الحب يكون موجود وفي شك الهي اول ما الشك فتح عليها الحب هرب لان الحب لما يكون موجود في حياتك هتلاقي نفسك افضل مع اولادك افضل مع نفسك مع حياتك هتلاقي افضل مع الناس افضل وانت بتصلي افضل تبقى عليك ابتسامه كده على وشك وشك حلو وجميل لانك ح- في حب الحب حواليك الحب طاقه روحانيه جميله جدا غذاء الروح فعشان كده انت عارف في المحطه دي انا قلت في الجزء الروحاني ده احط فيها وقت شويه خلي الحب اسمح له يكون موجود في حياتك ابدا دلوقتي على طول بحب الله سبحانه وتعالى وري له صلي ركعتين لله عز وجل ومن هنا عارف اهم حاجه لما تحب المولى عز وجل من قلبك وانت بتصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام وبتحبه بتحب الرسل الانبياء واصحابه واولياء الصالحين وبعد كده فكر في كل حته فيه تقول سبحانك يا رب سبحان الله وبحمده انا متقبل نفسي تماما انا بحب نفسي تماما بحب بابا وماما خدهم النهارده في حضنك النهارده النهارده ما استناش لبكره ما تقدرش تعرف لو انت عندك اب وام عايشين لغايه دلوقتي رائع احضنهم يمكن يروحوا منك بكره احضنهم وخليهم يدعوا لك دعائهم يا سلام اخواتك لو انت زعلان من حد خلاص بقى حب حبه ده في الله حبه ودي لله هنتكلم بعد كده على التسامح المتكامل خده في حضنك بسيطه جدا عارف حتى الناس تعود نفسك انك انك تحضن امشي في الشارع احضن الناس ايه رايك عشان يقولوا عليك مجنون عارف من اول النهارده احضن خلي هذا الحضن خلي هذا الحب يكون موجود في حياتك وافتكر باستمرار ولا انت طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا انت اسم العيله ولا أنا عنوان لحد اداهولك ولا اي حاجه من دول ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق ولا بتاع انت مش دول طب انت مين افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى انت اللي سخر لك السماء والارض وما بينهما انت قدرات في قدرات في قدرات فعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك عيش بحبك لله سبحانه وتعالى عيش بعد كده بتتابع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام بعد كده بالكفاح بالفعل اتعلم اقرا نمي نفسك حسن نفسك سيب بصماتك في الدنيا وعيش بالالتزام والصبر والاستمراريه وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه واشوفكم بخير المره الجايه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته